وصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام موضوع حلقتنا النهاردة زي ما نوهت في حلقة أمس نتكلم عن ضباط اللحية والتصعيد الموجود الآن ضد وزارة الداخلية وإن لغت الموجود ما بين ضباط اللحية ووزارة الداخلية هناك كلمات كثيرة المعارضون لهم يقولون يقولون يجب على هؤلاء الضباط والأفراد والأمناء احترام القواعد الشرطية يقولون أيضا الخروج على قواعد العمل خروج على الشرعية يقولون أيضا لماذا الالتحاق بجهاز الشرطة لماذا التحقوا بجهاز الشرطة وهم يعلمون أنهم سيحلقون لحاهم الضباط الملتحون زوروا ودلسوا وكذبوا من أجل السلطة كلام يقولون أيضا من ضمن الكلام الذي يقال مشاهدينا الكرام بأنهم مفصولون عن العمل وبالرغم من ذلك بأن مرتباتهم بتصل إلى بيوتهم اتهامات عديدة وشديدة وفي بعض الأحيان بالغة القسوة ولكن يبقى السؤال هل من حق هؤلاء ضباط أمناء أو أفراد إطلاق اللحية وهل يمنعهم القانون من ذلك محتاجين نفهم محتاجين نضع الأمور في نصابها الصحيح محتاجين نضع النقاط فوق الحروف من أجل أن نعرف الحقيقة من أجل أن نعرف الحق أين هو هل هو مع الضباط أم مع وزارة الداخلية هناك الجديد صدرت لهم أحكام قضائية لأربعة أفراد منهم صدرت أحكام قضائية بأحقيتهم وبعودتهم لعملهم على وضعهم الحالي بإطلاق لحاهم الوزارة تقول بأنهم يعني يمتلكون أحكام ضد هؤلاء كلام من هنا وهناك يقولون بأن هذا كلام غير صحيح ويقولون من هنا بأن الكلام فيه تعنت وفيه يعني أمور تحتاج إلى وقفة أمور تحتاج إلى وقفة من بداية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ثم وقفة من رئيس الوزراء الدكتور هشام أنديل ثم وقفة من وزير الداخلية أحمد جمال الدين بنقول للجميع يا رب الحلقة تكون موفقة ونطلع برسالة في النهاية ويا رب نجد حل بإذن الله رب العالمين وإحنا بنقول إن وزارة الداخلية بتتابعنا الآن وأنا أعلم ذلك بنقول إحنا بنحترمهم وبنقدرهم ونعلم فيهم الصدق والوفاء ولكن محتاجين إن إحنا نقرب من بعض محتاجين إن إحنا نشوف المشكلة ونحل المشكلة حل عاجل من أجل إن إحنا بنقول عهد جديد ومصر جديدة ومصر حديثة ما نيجي لما نيجي الآن مع رئيس جمهورية ملتحي مع رئيس وزراء ملتحي وضباط من مصر وأبناء من مصر وهم في يخدمون ويحرسون على خدمة بلدهم ووطنهم وهم ملتحون بالرغم من ذلك يمنعون من أداء عملهم احنا معنا مشاهدين معنا معنا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم العقيد أحمد شوقي أهلا وسهلا مرحبا سعادتك معنا النقيب محمد جابر أهلا بحضرتك معنا ملازم أول عماد الخولي أهلا بحضرتك معنا أمين شرطة عماد كرم أهلا بحضرتك مرحبا هبدا مع حضرتك سيادة العقيد أحمد شوقي من خلال الكلام اللي أنا قلته في البداية هنيجي بيقول ان انتوا لابد من احترام القواعد الشرطية ماذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى سيما عبده المصطفى محمد صلى, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة أما بعد طبعا سعادتك للعلم طبعا اخواتنا الضباط بخاصه سياده النقيب هاني الشاكري ظهر على اكثر من قناه والاسبوع الماضي كان حوالي 10 برامج في اكثر من قناه ووضحنا والكلام ده طبعا يعتبر قتل بحثا ان ما فيش قاعده في جهاز الشرطه بتمنع اللحيه لا لائحه ولا قانون ولا دستور علاوه على ان الشريعه الاسلاميه في صفنا فكيف ان احنا ساعتك مخالفين دلوقتي القواعد الشرطه ما خالفناش قواعد احنا طبعا بعد الثوره طبعا البعض يقول لك هم ليه ما اطلقوهاش قبل الثورة ما كانش حد قبل الثورة يعرف يعمل أي حاجة طبعا في صفحات برضو على الفيسبوك خاصة صفحة ضباط لكن شرفاء فوجئت لقيتهم هم ضباط زينا وبيسألنا وموجه طبعا نقد لاذع انتوا كنتوا فين قبل الثورة والشعب المصري كله كان فين قبل الثورة ده موضوع مش عايزين نتكلم فيه لأن عيب لما نتكلم فيه الشعب المصري كله كان تحت الأرض قبل الثورة ثانيا احنا ما ظهرناش بعد الثورة يعني سعادتك برضو عايز اوضح للناس مش مجموعة الضباط والافراد دول جم بعد الثورة وحفظوا القرآن في يوم وليلة معظمنا حفظ القرآن ومعظمنا معاه دورات شرعية في العقيدة وفي أصول الفقه وأصول الحديث فاحنا كلنا طلبة علم على فكرة وطبعا كلنا برضو ليه مشاكل مع الوزارة قبل الثورة أيوة.
فاحنا ما جيناش كده في يوم وليلة تمام فجينا بعد الثورة اه، في حرية اه، في قانون مبدأ سيادة القانون قلنا خلاص إن شاء الله طالما ما فيش مخالفة طالما ما فيش قاعدة بتمنعنا أو, أو, أو حتى لائحة بتمنعنا أول واحد بدأ فينا سيادة النقيب هاني الشاكري كان في الأمم المتحدة في السودان اتصل بالوزارة هل عندكم ما يخالف ما حدش رد عليه فالراجل بعد بعد فترة قطعوا له البعثة بتاعته أو المأمورية بتاعته في الأمم المتحدة في دارفور ورجع وكونا الائتلاف وقدمنا طلب للوزارة وده كله سعادتك امتى تاني يوم سقوط الرئيس حسني مبارك يعني احنا مش مستغلين ظروف ولا كنا نعرف ان الرئيس مرسي الملتحي يجي رئيس جمهورية او غيره احنا مقدمين الطلبات للوزارة من تاني يوم من سقوط سيادة الرئيس حسني مبارك آه، حفظه الله مم.
فقدمنا الطلبات والوزاره ما ردتش بعد كده اتفقنا مع بعض كونا ائتلاف ضباط الشرطه الملتحين وافراد الشرطه الملتحين وبرضه كلمنا الوزاره ما فيش رد من الوزاره فكملنا المسير نفاجئ بقى في اول شهر ثلاثة احاله للاحتياط بالمخالفه للقانون آه، بعد كده احاله لمجلس التاديب اتوقفنا ست شهور برضه للمخالفه للقانون طبعا بعد ذلك حصلنا على اربع احكام قضائيه من مجلس الدوله في اسكندريه اسكندريه والشرقيه ودمنهور طبعا يا اخوانا للمعلوم وطبعا صفحه سياده المستشار حسني السلموني حفظه الله موجوده على الفيسبوك وفي الجرائد والصفحات الالكترونيه سيادته وضح ان احكام مجلس الدوله والقضاء الاداري واجبه النفاذ حتى لو حصل استشكال من الوزاره عليها تنفذ الاول احكام مجلس الدوله ثم تستشكل اما سعادتك بقى بالنسبه لي بقى الخطا اللي حصل والكذب اللي حصل من الوزاره وغير الوزاره والاعلام انا بقى القضيه بتاعتي كانت معروضه في مجلس الدوله في القاهره يعني لما بيقولوا ان في قضايا مرفوعة ضدهم حضرتك واحد منهم.
انا انا الوحيد سعادتك الوحيد الوحيد وكلام غلط وكذب إيه، وضح لنا طبعا بقى.
طبعا وعلى فكره يا استاذ ملهم نعم ال- الحكم بتاعي متصور في قناه ال- الحياه اتنين عند الاستاذ معتز الدمرداش وانا متصور في التلفزيون عندهم في ال- في قاعه المحكمه من اول لحظه والحكم اللي نطق بيه سياده المستشار محمد حسن مبارك متصور سيادته قال ايه رفض الش... الاول قال سيادته اما بالنسبه بالنسبه لدعوى العقيد احمد شوقي قبول الدعوه شق شكلا وموضوعا نعم.
خلاص قبلت الدعوة رفض الشق المستعجل في الدعوة اللي هو وقف قرار وزير الداخلية بإحالة الاحتياط الثالثة إحالة القضية لهيئة المفوضين ده اللي حصل هل ساعتك في الثلاث أحكام دول أو الثلاث بنود دول فيهم إن الوزارة ما ترجعنيش وتمشيني من الوزارة وكيت وكيت ويحط فتوى من كمان من شيخ الأزهر ده كله ما حصلش هو الراجل سيادة المستشار محمد حسن مبارك قال رفض الشق المستعجل اما بالنسبه بقى للاربع ظباط اللي خدوا احكام قبول الشق الايه المستعجل انا ساعتك في نهايه الكلام ايه الفرق الفرق ان الاربع ظباط دول ينفذوا والوزاره تستشكل اما انا ما انفذش فسعادتك بقى هم طبعا عملوا لغط حتى سيد الوزير النهارده في جريده الاخبار في الصفحه 12 كاتب ان الظباط دول ابنائي وحبايبي واخواتي وطبعا الوزاره بتحافظ عليهم واحنا بنحترم القضاء واحنا حصلنا سياده الوزير اللي بيقول احمد جمال بيقول حصلنا على احكام من مجلس الدوله في صف الضباط ومعانا احكام في صف الوزاره ما حصلش والله ده بسيادتك بتنفذ لت- لت- خليني انا مع ال- مع الجانب اللي هو آه، ما تقبلش ما تنفذ للي قبله قال لك بنستنى الاحكام النهائيه يا اخي الحبيب سياده المستشار حسن السلامون حفظه الله وموجود على الفيسبوك في صفحه سيادته ونشرها في كل الصفحات الالكترونيه سيادته قال و- وترجعوا له احكام مجلس الدوله واجبه النفاذ حتى لو حصل استشكال يبقى السيد وزير الداخليه مطالب الان ينفذ للضباط وطبعا تنفيذ لواحد انا تنفيذ للايه للكل بس انا بطالبه الاول على كلام سيادته نفذ ما حصلش ولا حد بيراعينا انتباه ابدا لا, لا, لا- لا سيد الوزير الحالي ولا السابق ولا الاسبق عملنا ايه بعد طبعا في رمضان كان في بقى ما حدش فاضي بعد رمضان ما خلص الحمد لله عملنا وقفه احتجاجيه قدام وزاره الداخليه وقفه سلميه في قمه الاحترام لابسين ميري يوم الثلاث الماضي الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي سعادتكم متصوره في كل القنوات وقفنا وقفه سلميه والله لا اهتافات ولا اتكلمنا ولا سيد الوزير خرج من الوزاره بسيارته وراح قاعد في الامن المركزي الى اخر النهار لحد قابلنا مع ان احنا مقدمين طلبات لمقابله سيادته اه ما حصلش الكلام ده كله سيادته مشي من باب الوزاره راح قعد في الامن المركزي احنا قعدنا بعد الظهر صلينا الظهر والعصر قدام الوزاره ثم انتقلنا الى رئاسه مجلس الوزراء وقفوا تشكيلات امن مركزي قفلت الطريق من الجانبين فقدمنا طلب سياده الملازم الاول احمد حمدي آه، اوفدناه بطلب قدمه للسيد رئيس مجلس الوزراء حطه هناك في الشكاوى ومشينا يحصل بقى يوم الخميس ال- بالليل الماضي نفاجأ ان سياده الوزير باعت لكل ضابط 1000 جنيه من العلاقات الانسانيه وباعت لكل فرد 700 جنيه دول بتوع ايه بتوع ايه دول عايز افهم 1700 جنيه لا 1000 للضابط و700 للفرد آه.
للامين او المندوب تمام.
700 جنيه دول تبع ايه انا بلغني ان هم من العلاقات الانسانيه من الصناديق الخاصه بتاعتنا هو بقت الفلوس ديت ليه طيب يعني تحت مسمى ايه فاحنا طبعا رجعنا الفلوس ديت وان شاء الله ما فيش ما حصلش رد فاحنا هنصعد الامر سلميا وفي قمه الاحترام برضو والانضباط اللي احنا اتعلمناه وان شاء الله عملنا يوم السبت الماضي آه، آه، حمله الكترونيه على ال- على النت مم.
لمبايعتنا طبعا اشترك فيها الالاف من الشعب المصري الحبيب الناس اللي فاهمه واللي معترض برضه على دماغنا بس يعترض من عايز اللي يعترض يعترض بف- بفهم وفقه فقط يعني تمام فان شاء الله سعادتك الخطه القادمه احنا ان شاء الله هنصلي الجمعه القادمه في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير وهننتقل بمظاهره حاشده ان شاء الله سلميه في قمه الاحترام وقمه التنظيم ومعنا بعض الاحزاب ومعنا آه، حشد رهيب من الشعب المصري مت- آه، ان شاء الله هيضم الينا هنصلي الجمعه في مسجد عمر مكرم ثم ننتقل الى خط السير في مظاهره او مسيره سلميه الى شارع محمد محمود ومنه الى قصر آه، عابدين ان شاء الله طيب آه، سيادة النقيب محمد جابر بيتقال ان المرتبات بتاعتكم بتصل الى البيوت
بسم برغم الله وقفكم والحمد على لله العمل.
والصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة الله والسلام احنا عايز بس أكد على نقطة الأول أنا بوجه رسالة لوزارة الداخلية وللسيد الوزير بنقول له بعد إذن حضرتك إن كان في نص قانوني احنا خالفناه أو في لائحة زي ما البعض بيدعي أو في أي حاجة احنا مخالفينها طلعوا لنا النص دوت واحنا دلوقتي على الهوا ويا ريت لو حد يكلمنا من وزارة الداخلية يقول لنا النص اللي انتوا خالفتوه رقم كذا وانه زايد على كده ان احنا معانا احكام قضائيه واجبه النفاذ يعني احنا لينا كامل الحقوق مم.
دي اول نقطه بالنسبه لموضوع المرتبات آه، يعني لا- اللي وصلنا برضو آه، ان ان هم فاهمين السيد الرئيس ان احنا مرتبنا بيوصل لغايه البيت المرتب بيوصل لغايه البيت يا ريتني كنت صورت الشيك بس لحضرتك 346 جنيه ده ربع الشهر.
الاساسي اه في الشهر ومفترض ان انا ما بار- ما مارسش عمل معاك شيك ادي الاستاذ ملهم ادي الاستاذ ملهم جزاك الله خير 250 جنيه ده عشان كنت ملازم مزوج أول ويقول ف- حضرتك اه متزوج وعنده أسرة مم.
و... والمفترض إن هو ما بيمارسش عمل يعني ح... يعني
اه حاجة من الحاجات اللي هي مقيد بيها إن هو كمان ما بيمارسش عمل فهم الضغوط اللي كانوا مرسوها علينا في الأول إن هو يمنع عننا المرتب إن هو يتابعنا إن حد اشتغل أو ما اشتغلش آه، الكلام ده كله حصل إحنا بفضل الله ربنا من علينا وعلى المجموعة بتاعتنا احنا كلها.
برضه اهو معانا سياده النقيب محمد آه، الشيك اهو امام حضراتكم عماد عبد الكريم محمد اه عماد عماد الخولي اه 200 عماد عبد الكريم محمد اسماعيل الخولي
200 وكام؟
اه 250 جنيه اه آه.
راجل متجوز وبيعول الأسرة المفروض ان هو يصرف في الشهر 250 جنيه آه.
وهم فاهمين السيد الرئيس ان هو مرتب الضابط فيهم كان بيوصله لغايه البيت مم.
فده نوع من انواع التضييق اللي اصلا كانت بتاخده آه، وزاره الداخليه يعني انا دلوقتي راجل ما خالفتش زي ما هم بيدعوا ما فيش نص قانوني خالفناه آه، مقعدني في البيت وزمايلنا اللي بتتهمنا ان انتوا ربيتوا دقنكم وقعدتوا في البيت انا ما ما قعدتش في البيت يعني انا طالع لي قرار ايقاف نزلني الشغل بكره تاني يوم الصبح وشوف مننا احنا ان كنا اصلا مجموعه بتشتغل ولا لا ده يعني آه، نهى حضرتك عن اصلا آه، الضباط اللي معانا كلهم سواء 26 ضابط او الافراد كلهم ما فهمش حد عنده اي آه، مشاكل في الشغل وكلهم من الناس اللي هي يعني متقدمه في شغلهم بس ده بالنسبه طيب.
طيب. لموضوع المرتب
آه، عماد بيه قول لنا كده في مسألة إن إن بي- الشيك اللي إحنا شفناه ده الشيك اللي اللي طالع لحضرتك قول لي في ال- مسألة إن إن كتير بيتكلم بيقولوا أنتوا عارفين قواعد الشرطة وإن لابد من آه، يعني ان انت هتحلق دقنك الى اخره فانتوا م- انتوا عارفين ضوابط الشرطه انت ما انتش عاجبك طب ما تستقيل قدم استقالتك وسيب الوزاره
آه، اولا الحمد لله والصلاه والسلام على عليه الصلاه رسول الله والسلام آه، ابدا بحديث آه، عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول آه، انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا نعم آه، الى اخر الحديث فهو الحمد لله ان احنا عشنا وشفنا الاختلاف الكثير ده الحمد لله ان بقى ال- الباطل معروف والمعروف هو المنكر دلوقتي مم.
ونتطرق
مم.
بقى للموضوع بتاع ال- يعني طالما انت عارف وكده اه هو اولا يعني عارف ديت يعني احنا دلوقتي دولة قانون المفروض ان احنا عايشين في عصر جديد دلوقتي بعد ثورة بنتكلم في قانون ما بنتكلمش في عارف ومش عارف احنا صحيح.
دلوقتي بنتكلم في قو- قانون لوائح مواد بتحكمني ان مفيش جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني يعني المفروض ان هو لما يعاقبني يعاقبني على جريمة مكتوبة يعني ما ينفعش يقول لي مثلا انا مش مش مرتاح للي انت بتعمله ده فهجازيك لا ما يجازينيش هو يجازيني بماده انا خالفت ماده ايه يجازيني بيها زي ما النقيب محمد جابر قال قولوا لنا ايه الماده اللي احنا خالفناها اه تمام آه انا بقى دلوقتي آه عايز آه اوصل ان انا اخد حريتي الحريتي ديت اللي هي المفروض من مكتسبات الثوره واحنا مش بنتملق الثوره ولا ولا الكلام اللي برضه بيتقال بي بيقولوا لنا دلوقتي انتوا بتركبوا الموجه طب انت دلوقتي شق يعني شقيت صدري وشفت انا جوايا ايه طب ما جايز انا مغلوب على امري جايز ان انا كنت مكره يعني جايز ان انا ما كانش في ايدي اي حاجه ومعروف للناس كلها الضغط اللي كان بيمارس من امن الدوله على الضباط قبل ال- الناس المواطنين العاديين يعني الضابط كان بيتضغط عليه اكتر ومنا ناس كانت بتتابع مع امن الدوله زيها زي المواطنين بالظبط ومنا ناس اتسحب منها سلاحها يعني يعني الضغط م- موجود موجود من زمان فانا لما اخد حريتي دلوقتي وبالقانون ما ينفعش ان حد يجي يقول لي دلوقتي انت انت كنت عارف وما كنتش عارف طب ما احنا كلنا كنا عايشين في القهر في الزمن اللي فات ليه ليه, ليه عايزين نفضل يعني يعني ليه عايزين نفضل في ال- في العصر القديم يعني ليه ما ننتقلش بقى اللي بعد كده احنا دلوقتي في ثوره وحريات و وكتير من الناس دلوقتي يقول لك حريه الابداع وحر... احنا دلوقتي عايزين حريه معتقد في دوله طيب.
المفروض ان هي مسلمه بس مم. طيب آه، س- امين شرطه عماد كرم انا معايا الاحكام القضائيه اللي طلع معانا الحكم الاول المقدم ياسر محمد فتحي آه، امام محكمه القضاء الاداري بالاسكندريه بالدائره الثالثه ده كان في 20 5 2012 الحكم الثاني المقدم محمد فضل عبد الغني في آه، محكمه القضاء الاداري بطنطا في 4 7 2012 الحكم الثالث الرائد محمد صلاح الدين في محكمه القضاء الاداري بالاسكندريه في 4 7 2012 الحكم الرابع للنقيب رامي محمد عبد الكريم آه، آه، محكمة اه تركي محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وكان الحكم أيضا في 5 7 2012 تعليق حضرتك آه، الاحكام اللي حضرتك قريت دلوقتي ال- التواريخ اه ده قبل السيد الرئيس ما ي- يمسك ولا قبل ولا بعد؟ الأ- لا، بعد.
التواريخ بعد التواريخ او اول تاريخ حضرتك 20 دوت الحكم ده 5 20 5 ده اه ده قبل قبل قبل السيد ما الرئيس آه، السيد محمد الرئيس مرسي.
محمد مرسي تمام.
يتولى الحكم اصل في ابتدى يطلع دلوقتي في الاعلام مع طبعا مع صيحه اخوانه الدوله ومش آه.
عارف ايه والكلام دوت ابتدت ناس تشكك في ان احكام القضاء بقت بتطلع ايه لصالح الناس سياسية.
دي سياسيه مم.
الله ينور على حضرتك لا أول حكم ده قبل الرئيس مرسي الاحكام ما يمسك.
الاحكام اللي طالعه دي كلها يعتبر قبل قبل ما السيد الرئيس يمسك آه.
الحكم
تمام جزاكم الله خير
بسم الله والصلاة والسلام على رسول عليه الله الصلاة والسلام هو بالنسبة لل- للأحكام اللي صدرت للسادة الضباط دي احنا يعني كنا منتظرين من السيد وزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم الوزير السابق ان هو يلتزم بال- بالقانون زي ما احنا التزمنا بالقانون ورفعنا امرنا للقضاء كان سيادته برضو من المفترض ان هو يلتزم بال- باحكام القضاء ويرجع الضباط اللي اخذوا ال- الاحكام وبالتبعيه طبعا الافراد برضو ال- الموقوفين عن العمل واللي لسه القضايا بتاعتهم ما زالت في, في آه.
القضاء برضه يرجعوا لان هو نفس ال- ال- الحكم واحد انا ما خالفتش انا دلوقتي بقى لي 20 سنه خدمه في وزاره الداخليه كنت بتحاسب على آه، عدم حلاقه الذقن وكانت بتتكتب لي كده مخالفه ضو- آه، يعني قواعد الضبط والربط العسكري ودي مخالفه غير منصوص عليها يعني ال- اللحيه م- مخالفه غير منصوص عليها في القانون مم.
فكنت بتحاسب طول فتره خدمتي اللي فاتت على مخالفه م- م- من غير نص واخد بال حضرتك فاحنا آه، لما جينا آه، ن- آه، نرفع طلباتنا كتبنا في الطلبات ان احنا آه، نرغب اطلاق اللحيه آه، لانها لا تتعارض مع مع قانون هيئه الشرطه وهو القانون 109 ل- لسنه 71 المنظم العمل هيئه الشرطه وكذا اللوائح الداخليه اللي معمول بيها داخل الوزاره فانا مش مخالف وفي نهايه ال- ال- الطلب كنا ب- بخطر الوزاره او الاداره اللي انا تابع ليها والقيادات بتاعتي لو في عند حضرتك نص مكتوب انا ملتزم بيه اذا حضرتك اخطرتني بيه كتابه فما كان منهم الا ان هم آه، يعني بداوا تحقيقات معانا ويعني فتره كده يعني صعبه مرت علينا في, ال- في سواء في التحقيقات من ضباط كانوا المفروض في امن الدوله قبل كده و- وبعديها تم الوقف ووقف عن العمل والتنكيل بينا ويعني فترة الضغط علي- علينا وعلى أسرنا كانت فترة صعبة جدا الفترة اللي فاتت خاصة شهر رمضان الكريم اللي عدى علينا يعني والله الله عز وجل يعني آه، لكن احنا برضو آه، عايزين نقول ان احنا ربنا من علينا بهذا الأمر يعني ان احنا في نعمة و- وأمر يعني سبحان الله لا نحسد عليه الحمد لله ربنا يثبتكم يا رب ان شاء الله آه، محتاجين بعد ما سمعناكم في البدايه كده محتاجين نسمع الدكتور محمد مرسي حينما سئل عن الضباط الملتحين كان راي الدكتور محمد مرسي ايه لان الامر امر مهم جدا محتاجين ان احنا نشوف حل محتاجين ان احنا نسمع ماده في القانون محتاجين نقرا ماده في القانون محتاجين نقرا نص موجود في القانون بيجرم عليهم اطلاق آه، لحاهم محتاجين نفهم محتاجين نسمع ونتذكر سويا كلام الدكتور محمد مرسي في لقاء تلفزيوني قال ايه بخصوص الضباط الملتحين تعالوا نسمع بعض مشاهدينا الكرام نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أرفض السماح لضباط الشرطة والجيش بإطلاق لحاهم
انا انا يعني شايف ان الم- الموضوع ده يعني آه، اقل واصغر من يتدخل فيه رئيس الجمهوريه آه، يعني مساله ال-
طيب ما هي في في نعم بشرح ولا بشرح أعمل إيه ما أنا هنا دلوقتي لا يعني اصل يعني احنا اذا كنا بنقول حريه الاعتقاد هنتكلم على على الزي او على المظهر يعني اذا اذا في في ضابط آه، آه، عايز يطول لحيته طالما هو يعني يعني هو القوي الامين راجل بيأدي دوره وكفاءته عاليه فليطلق لحيته إذا لا إن- يعني انا عايز اقول لك على حاجه هو احنا بنشوف الناس في الهند مثلا جماعه السيخ وهو مغطي راسه لابس ال- الزي بتاعه حد بيقول له لا ده بيبقى ضابط شرطه في بريطانيا ومن السيخ ولابس الزي بتاعه يعني مش عايزين الحقيقه يعني أنا- أنا يعني, ببحث عن- يعني نتدخل في شؤون ببحث عن رأيي اه ماشي لا الإجابة لا انا ش... لا على ايه بقى انت قلت لا على ايه لا أرفض إيه؟
لأن السؤال أرفض فلا أرفض السماح بكذا يعني لا ارفض آه، يعني انا موافق ان هم ربوا لحاهم اذا ارادوا طيب آه، يعني انا موافق ان هم ربوا لحاهم اذا ارادوا طيب نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا احمد بيه تعليق حضرتك أتوجه الأول بخالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس آه، طبعا كما يكون الشيخ مصطفى العدوي محمد بن مرسي حفظه الله وأعلى شأنه يا رب العالمين امين آه، فطبعا احنا مش عايزين برضو في الحلقة آه، نحرج سيادة الرئيس آه، ونقول له عايزين امر من سيادتك آه، لل- للجهاز التنفيذي بتنفيذ الحكم لا احنا معانا احكام قضائية عشان ما حدش يقول ده هم بيستغلوا السيد الرئيس احنا معانا احكام قضائية وكنا هنتوجه على فكرة عقب رمضان مباشرة كل الطقم بتاعنا اللي هو الائتلاف على قصر السيد الرئيس ورجعنا تاني نروح قصر السيد الرئيس ليه ما احنا معانا احكام قضائيه واجبه النفاذ نروح الاول للسيد وزير الداخليه عشان ينفذ الاحكام ما قابلناش رحنا لرئيسه اللي هو رئيس السيد رئيس مجلس الوزراء آه.
حطينا الطلب حتى الان لم يرد عليه بعد كده بقى نعمل ايه طب انا عايز بس ن- ن- يعني عايزين نضع ايدينا على ال- ال- المشكله ال- سبب المشكله هم انتوا بتقولوا ما فيش نص قانوني آه، آه، سياده امين الشرطه قال لنا قبل الهوا ان ده اتقال له عرف اداري غير موجود احنا عايزين لا في نص ولا في قانون ولا فيه ماده ولا في كلمه ولا في اي حاجه طب هي المشكله فين وسعادتك استاذنا سياده النقيب هاني الشاكري طبعا راجل معاه ماجستير في القانون الدستوري اه وكان بيشرح بالامس مع سياده اللواء عبد اللطيف البدين اللي احنا بنحترمه جدا بس اللي زعلني من سيادته هو طبعا راجل على راسنا بيقول له انا في في لائحه بس انا مش فاكرها فهاني قال له مش فاكرها طب بتتكلم ليه سياده اللواء اه عايزين نعرف سعادتك زي ما اخونا عماد بيقول فين اللائحه يظهروها واحنا سعادتك هنطعن في- طبعا موضوع حلاقه اللحيه ده احنا انا بعلنها للعالم كله ما عادش حد في الطقم بتاعنا ده حاطط موس في دقنه خلاص احنا حتى هنسيب لو- لو في لوائح احنا هنحترم اللوائح والقانون والدستور وهنسيب العمل بالفعل مش هنحرج حد معانا وهنرفع قضايا على اللوائح دي بقى نبقى نتصرف طب معاها معلش أنا بس مفيش هقول لحضرتك هو إيه المشكلة اه
في العهد اللي فات و... والناس عندنا كان سواء في وزارة الداخلية العقيدة بتاعتهم اتربت على ان ما ينفعش ضابط يطلع يقول حقي اه وفي ظباط آه، قبل كده اتنقلت مثلا راحت الصعيد راحت مش بسبب عارف إنه ايه بيطالب بحقوقه.
ف- فابتدى ان هو مثلا يروح للقضاء فابتدى ان هو ايه يحصل فعلا على حكم قضائي و- و- و- وده ده في ناس كتير في الشرطه كده على مدار السنين اللي فاتت سواء كان ضابط او كان فرد وكان الحكم بيتاخد ي- يتحط آه، على الدرج آه.
يعني بيتح- بيحطوهم في الادراج احكام القضاء فهم الناس ع- يعني ف- ده ده ده اعتقادي يعني اعتقد ان هو ده يعني ده ده ده التحليل بقى اللي هو ايه اللي ممكن مثلا يغفل عن ناس كتير ان هو مش قادر في مجموعه طالعه بتقول آه، كذا وفعلا معاهم حق وفعلا مفيش قانون وفعلا آه، معاهم احكام قضائيه بس ازاي هيكسرني ازاي هي هيكسر هيبه الوزاره وهيبه السيد الوزير وهيبه وهيبه وهيبه ازاي الناس دي بعد كده بمنطق ان هو بعد كل بعد كده كل واحد هيطلع ليه حق هيطلع يتكلم في حقه هبت الوزارة جملة مهمة محتاجين نتكلم فيها بعد الاتصال السلام عليكم الو أهلا وسهلا
السلام أهلا بحضرتك اتفضل بارك الله فيك وجزاك الله الف خير شكرا جزيلا تفضل يا أخي حي حبيبي آه، الضباط ال- الموجودين مع حضرتك كلهم منورين ما شاء الله يا استاذ مرعي انا عاوز اعرف شيء معين ايه الفرق بين اللحيه وبين الشارب يعني احنا هنا في السعوديه والناس يعني وفي, وفي الخليج مربين ح- اللحيه وما فيش اي مشكله ايه اللي بيعارض ما بين اللحيه وبين وبين الشغل بتاعه بالعكس ده الناس تطمن لل- اللي طالق اللحيه ده هيشتغل احسن الناس ما شاء الله ملفتها وتاريخها ممتاز يعني نعم.
نعم. سبحان الله انا والله م- يعني لازم الدكتور مرسي الله يعينه يوفي بوعده إن شاء الله ولازم يقف مع الناس ديت إن شاء الله إن شاء الله يعني بجد يعني حاجه يعني بتحزن احنا بلد الازهر وبلد السنه يعني ليه كده؟
ربنا وجزاكم يكرمك الله خير.
شكرا إن شاء جزيلا الله.
شكرا جزيلا لحضرتك معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله أبو حمزة أهلا بيك
حياك الله يا استاذ ملهم الله يكرمك واسال الله ان يجعل هذه الحلقه في ميزان حسناتك وان جميعاً يا يبارك رب.
فيك ويرفع قدرك آمين وثم احيي آه، فرسان هؤلاء الفرسان الابطال الاحرار اسال الله ان يبارك فيكم وان يرفع قدركم من اول العقيد احمد شوقي مرورا بالنقيب محمد إلى- يعني جميعا اسال الله ان يرفع قدركم آمين.
ثم اقول لهم حياكم الله انكم امتثلتم هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم.
وزعنتم لطاعه ربكم ثم قولوا للذين عادوكم أو حاربوكم هم قلة قليلة يعني هم الذين يعادون هؤلاء هم شرذمة قليلون والله لو عملت استطلاع رأي ستجد 99% من الشعب متعاطف مع هؤلاء الأحرار الأبطال الشرفاء أسأل الله أن يرفع قضاهم أه، ثم أقول لهؤلاء الذين عادوهم أو حاربوهم أقول لهم لا تكونوا أسوأ من الهنود فالهندي يا استاذ ملهم هل تدري لماذا الهندي السيخ الذي يعبد سنجة او يعبد البقر هل تدري لماذا يطلق لحيته وشعره هل تدري لماذا لا يحلق لحيته يزعمون انهم المسلمون كان حك... قد حكم الهند قبل ذلك حاكم مسلم وكان يضطهد السيخ وأ- وخرج هذا الرجل المدعو سينج إلى الجبل ثم عاد من الجبل عافي لحيته فقالوا له احلق لحيتك قال لن أحلق لحيتي وعلى الأرض مسلم فهم لن يحلقون لحيتهم على الأرض مسلم فنقول للسيد وزير الداخلية أقبل قدميك وأسألك بالله يا أستاذ يا سعادة اللواء أسألك بالله لا تكن وهذا الكلام على مسؤوليتي لا تكن أسوأ من الهنود ودع الناس تمارس حريتها لماذا كنتم تتشدقون بالحرية ثم لما جاءت الحرية بدين رب البرية وهدي سيد البشرية قلتم ملعون أبو الحرية أين هذه الحرية نعم دعوا الناس تمارس حرياتها واتقوا الله فينا اتقوا الله فإن الله إنكم إذا اتقيتم الله تبارك وتعالى فتح الله عليكم بركات السماوات والأرض اتقوا الله وأسأل الله أن يربط على قلوب هؤلاء الأبطال آمين.
ونحن معكم الشعب المصري في الداخل والخارج معكم قلبا وقالبا والله نتمنى أن نخدمكم ونكون في خدمتكم بكل ما نملك أسأل الله أن يثبتكم وأن يحفظكم وأن آمين.
يحفظ مصر وأن يهدي القائمين عليها إلى الحق والثواب وجزاكم شاء الله خيرا الله.
والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته م- معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فندم
أنا بحيي حضرتك شكرا جزيلا سامعين حضرتك يا فندم اتفضل اتفضل يا فندم
لا لا
طيب معنا ام محمود اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أقسم لك بالله يا أستاذ ملهم إن قد اطمأن قلبي وسعدت كل السعادة عندما نطق من فم ضابط شرطة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في بداية حديثه مم.
والله العظيم ثلاثة أنا حاسة السعادة أقسم لك بالله عمري ما حاسة أنا كنت بكره الشرطة والسلك ده تماما تماما دلوقتي سعيدة كل السعادة والله العظيم ثلاثة ف يعني بجد بتمنى لهم يعني أولا إن ربنا سبحانه وتعالى يجازيهم كل الجزاء على اللي هم بيعملوه فينا نعم مش في نفسهم فينا احنا ان هم طمنونا الاطمئنان ده بالدين والاسلام وبجد والله العظيم فيا ريت بقى حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يعترضهم في ان هم يتبعوا شريعه ربنا سبحانه وتعالى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا ابو عبد الرحمن اهلا بحضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مساك الله بالخير يا استاذ ملهم اهلا بيك اهلا بحضرتك اتفضل حقيقه انا ابغى بس عن عن قناتكم حقيقه اسلم على الدكتور محمد مرسي رئيس مصر واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه من جميع الشرور امين يا رب وفي نفس الوقت اريد ان ابلغ واقول له رسول الله عبد الله ورسوله نفس محمد كما اخبرني الله سبحانه وتعالى اللي حدثني وحدثته يرغب يجي مصر عندكم قل له اذا جاء مصر عندكم قل له يتعهد لك بما اعطاها الله من علم لتحكم الارض ما وصلها ضوء الشمس وضوء القمر بامر الله ومشيئته والف الف شكر لك شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك م... معنا اتصال اخر اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضلي يا السلام اختي عليكم.
محاسن السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يخليك ازيك يا استاذ ملهم اهلا يا حاجه ازي انا حضرتك الحاجه محسن من الشرقيه فوق راسنا اهلا وسهلا اتفضلي الله يخليك اتفضلي الحاجه محسن علي الصياد اهلا وسهلا يا حاجه ربنا اتفضلي يبارك لكم يا رب اللهم امين ربنا يخليك يا رب اللهم امين انا بحيي الاخوه الظباط اللي جنبك ده منورينا ربنا وكل فريق يحميهم.
عمل معاهم
وربنا يخليهم يا رب تقولي لهم ربنا ايه يا حاجه ينصرهم تقولي لهم ايه يا حاجه وينصرهم على مين يعاديهم يا رب انا بقول لهم الف مبروك ربنا ينصركم وربنا يخليكم ويخلي كده الريس محمد مرسي يا رب ويحمي شبابنا انا عندي علي برضو زيهم كده راجل ملتحي وراجل ملتزم بكرودوس تجاره ربنا يخليهم يا رب ربنا يكرمك يا حاجه محاسن ربنا يكرمك.
يخليهم شكرا شكرا جزيلا يا حاج محاسن الاستاذ سيد اهلا وسهلا يا استاذ سيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه يعني شاشا ذات الرحمه منوره ان شاء الله انت اللي منور منوره ربنا دائما يكرمك.
بالاخوه الافاضل اللي مع حضرتك
اهلا وسهلا
آه، انا ليا تعليق ان ما يجوزش اصلا آه، حد يصدر قرار او قانون في دوله اسلاميه بتغيير السنه الكونيه اللي هي دي سنه كونيه
نعم
في كل الرجال فمن باب اولى المسلمين لان دي سنه كونيه عن رب العالمين في الرجال
نعم
ورئيس الدولة المصرية اللي هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وجهاز الشرطة ملتحي ورئيس الوزراء ملتحي
تمام تمام ونبأ و- و- ورسول هذه الأمة ملتحي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فما حدش يقدر يقول إن في قانون بإلغاء اللحية في فتوى معذرة في فتوى للشيخ جاد الحق شيخ الأزهر بعدم حلق اللحية والجيش طلب منه يف- يدي فتوى لحلق اللحية امتنع
تمام يا حاج سيد تمام لماذا لماذا اللحية كتاب صغير الحجم ولكن كان كله فتاوى عن اللحية الشيخ الشعراوي امتنع عن فتوى إحلاق اللحية للجيش والشرطة
بل يعني بعض الائمه افتى بعدم الصلاه وراء حالق اللحيه
شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا ريت احبابنا يتواصلوا معنا بس يغلقوا التلفو- التلفزيون الله يبارك في حضرتك معنا فضيله الشيخ احمد عبد الرحمن اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ ملهم الله يكرمك يا شيخنا اتفضل أنا والله نايم مريض الف سلام على حضرتك فأسألكم شفاك الدعاء الله وعافاك.
بالله أولا شفاك الله لما وعافاك رأيت وجه أخي العقيد أحمد شوقي دب في النشاط وغمرتني السعادة السلام عليكم يا سيدي فأنا الحقيقة يعني اسمح لي أن أذكر موقفا واحدا لهذا البطل الجالس أمامك ربنا يحفظك يا سيدنا وقد كان قد دعاني لعقد نكاح أخيه محمد عبد الرحمن المنسي رحمه الله رحمة كبيرة واسعة ضباط المنصورة في الإسكندرية وكانت المفاجأة أن العروس كانت منتقبة ورحم الله الزوجين فقد مات في حادث نسأل الله أن يجعلهما من الشهداء يا سيدي إنا نسير بقفرة عز الهجير بها وقل الماء يا سيدي من أنظف الرجال ومن أطهر الرجال إنه سيد الأولين والآخرين أكانت له لحية هل أمر باللحية حينما تأتي عشرات الأحاديث الصحيحة قصوا الشارب واعفوا اللحى ارخوا اللحى أطلقوا اللحى رئيس الجمهورية ملتحي ورئيس الوزراء ملتحي ووزراء ملتحون والله يا أستاذ ملهم جاءنا في المنصورة رئيس استئناف يعني بدرجة وزير وكان ملتحيا فلما نزل ليصلي الظهر كان المستشار الزند نائبا له رئيس نادي القضاء الحالي فنزل وصلى بل وصلى كل من في المبنى من متقاضين ومحامين وضباط وحرس صلوا لأن الرئيس نزل وصلى فأنا أطالب كل محافظ أن يلتحي وكل وزير أن يلتحي لأنك مسلم قبل أي شيء آخر وأنا بحييك يا أستاذ ملهم على هذه الحلقة الجريئة وبحيي أبنائي وإخواني الضباط والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ محمد أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا اخ ملهم أهلا بحضرتك الحمد لله جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك اتفضل يا أخ محمد آه، اشكركم على هذا اللقاء واسال الله لهم الثبات آمين الله يجزيهم خير ويثبتهم ان شاء الله واقول لهم سيروا على بركه الله واستمسكوا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا يعينكم ويثبتكم ويجزيكم يجزيكم خير ويبارك فيكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مش عارف الأخ محمد صوته محمد صغير.
قريب من الشيخ محمد الصغير أيوة أيوة طيب أعود آه، أعود ل آه، للملازم أو عماد الخولي تعليقك كده على رد فعل الأحباب واتصالات آه، من الداخل ومن الخارج الاتصالات كثيرة ولكن لابد أن احنا نسمعكم ون- ون- وتعليقكم على الاتصالات اللي أتت إلينا والله ربنا يجازيهم خير جميعا و... وطبعا يعني هم شدوا على ايدينا وربنا يبارك فيهم بس آه، هو بس في تعليق يعني هو في اخ قال آه، يعني هو طبعا انا عارف ان هو ان شاء الله مؤيد وهو دعا لنا وكل حاجه بس انا بقول له يعني ان شاء الله مش هنقبل آه، قدم الوزير ولا حاجه احنا في دوله قانون وفي عهد جديد ان شاء الله وباذن الله يعني اصل ده امر من النبي عليه الصلاه والسلام وكلنا مامورين بيه من اول آه، رئيس الجمهوريه لحد اصغر حد في الدوله فان شاء الله مش هنقبل قدم حد عشان ويقصد نطبق يعني أن ديننا يتخذ موقف مشرف وموقف جميل انا وكده انا انا مقدر والله بس انا بقول ان ان القانون ان شاء الله سيسري على الجميع احنا معانا احكام قضائيه ان شاء الله فيعني ان شاء الله مش يعني سياده الوزير ان شاء الله هيمتثل ليها يعني ان شاء الله زي ما زي ما عرفنا ان احنا ناخد احكام باربعه ان شاء الله ناخد جميعا احكام وان شاء الله نرجع شغلنا ويشاء من يشاء ويأبى من يأبى باذن الله هنرجع شغلنا باذن الله ان شاء الله باذن الله طيب آه، امين شرطه عماد كرم ايضا محتاجين ان احنا نوضح آه، امر مهم ان احنا بنوجه الرساله بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير لكل مسؤول في البلد ولكن آه، نتذكر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ده حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنقول ان اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه بنظن فيه الخير وبنظن فيه الصلاح فلا بد أن يتخذ موقفا مشرفا تجاه حضراتكم والله انا عايز بس آه، يعني علق على كلام آه، النقيب محمد آه، مم.
لما بيتكلم على ال- هيبه الداخليه آه.
في تنفيذ الاحكام هنرجع لها اه يعني انا اتذكر ان احد وزراء الداخليه السابقين اللي قبل الثوره كان آه، في بعض ال- ال- الزملاء من الامناء امناء الشرطه اللي كانوا آه، معاهم اجازه ليسانس علشان خاطر ي- ي- يدخلوا كل اكاديميه الشرطه وي- وياخدوا رتبه او يدخلوا في كادر الضباط فكان آه، في ساعتها يعني آه، بند او قرار او حاجه طالعه ضعف مستوى اجتماعي انه لازم يكون آه، آه، متزوج مثلا من زوجه معاها شهاده عاليه وكذا آه، فاخدوا احكام قضائيه من ال- ال- من مجلس الدوله برضو والقضاء الاداري على ان هم يرجعوا ال- يدخلوا الاكاديميه والشرط ده ينتفي فقال لهم خلاص رجعوا رجعوهم اعمالهم وحكموهم وادوا لهم قرارات تقارير ضعيفه علشان ما يدخلوش الاكاديميه برضو اه يعني فهي م- مسألة هيبة آه، الداخلية بتعتبر ان هو تنفيذ القانون عليها او على قيادتها ما, ما ينفعش اي حد معاه حكم آه، قضائي يدخل ي- يتنكل بيه ويضغط عليه وكذا غيروا حتى المفروض النهارده بعد ثوره ف يعني الفكر ده احنا كنا ب... يعني بقى اي مواطن دلوقتي حضرتك تساله هيقول لك ده الكلام ده اتغير يعني اه ال- البني ادم الطبيعي اللي ماشي في الشارع هيقول لك ده يعني ربنا بيقول ايه قال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا ايه كانوا ايه يا استاذ بولا كانوا اشد منهم قوه يعني حضرتك مش هتبقى اقوى من حبيب العدل ولا مساعدينك اقوى من مساعدين حبيب العدل يعني انت م- يعني لو هي هتمشي حتى يعني كده آه، نفكر نفكر الناس النهارده دلوقتي دي حاصله على احكام قضائيه هنفضل واقفين يعني قدام القضاء لغايه امتى؟ يعني هنفضل واخد- الناس اللي واقفه واخده احكام قضاء دي ما انا ص- شايف من العدل يعني ابسط شيء خلاص نفذ ال- نفذ القانون امتثل ونفذ ونفذ القانون النهارده هو بيجي على موضوع اللحيه في الضباط آه، في في تنفيذ ال- الاحكام بتاعتهم مش راضي ينفذ لهم بكره هيجي على فلان وهيجي على غيره وغيره وغيره هيبقى برضه معاه احكام قضائيه في اي حق من حقوقه وبرضه مش الثقافة، نفس نفس نفس الثقافه طب يعني- المفروض انها تتغير طيب سيادة العقيد أحمد في جزئية لما آه، محمد بيه بيتكلم في جزئية إن آه، هيبة الداخلية إلى آخره يعني إحنا جينا للمشكلة جينا لأساس المشكلة إحنا لا في قانون ولا في مادة ولا ولا زي ما اتكلمنا ووضحنا والأمر بقى واضح لكل مشاهدينا الكرام مسألة هيبة الداخلية طب هيبة الداخلية طب ما أنا آه، إحنا بنقول بنظن فيهم الخير بنظن فيهم الخير إن شاء الله طب أنا لما هي- أقول هبت الداخلية طب ما أنت لما تل- تمتثل لحكم القضاء يبقى أنت كده ده أنت بتحافظ على هيبة الداخلية مش بتقلل منها
هو سعادتك بسم الله الرحمن الرحيم تقضي الشيء لا يعطيه اه سعادتك انا شغال في وزاره الداخليه من 30 سنه مثلا تمام آه، سعادتك احنا اتولدنا في عصر حسني مبارك اه وانا اشتغلت سعادتك شغلي كله من سنه 87 وانا ملازم في الامن المركزي الى يومنا هذا شغل كله غلط اه الشغل كله غير قانوني بمعنى سعادتك ما فيش اي ضابط قانوني بيحكم العمل بتاعنا اه يعني سعادتك باي ضابط ال- آه، التعليمات اه ايه سعادتك انا عايز افهم الناس اللي اعتقلت بال 30 سنه دول عايز اعرف كان معتقل ليه الراجل اللي قال لحسني مبارك وهو في الحرم اتقي الله خد 15 سنه كانوا بتوع ايه عايز افهم لحد النهارده مفيش مادة في القانون عاي... انا عايز افهم راجل بيقول له اتق الله خد 15 سنه انا سعادتك حاولوا يحبسوني وانا ظابط وحبسوا اخويا سنه كامله حتى الان انا بطالب عايز اعرف هم حبسوني ليه هي كانوا عايزين يحبسوني انا ليه وبتكلم عن الهوا ناس بعض الناس يقول لك ما بيتكلم ليه كده هتكلم يا حضرات يا اخوانا على فكره انا راجع والله لنصره هذه القضيه ونصره سياده احكام القانون انا يا حضرتك للعلم والناس دول كلهم عارفين انا عقيد سنتين كنت كاتب رغبه لا ارغب في العمل في الشرطه لما الائتلاف اشتغل شلت الرغبه دي تاني ورجعت انصر القضيه بعد ان ينصرها الله همشي لان مش هعرف اشتغل فعلا ب- مع الناس دول سعادتك لك ان تعلم حتى الان كل الوزاره قيادات الوزاره كلهم هم بتوع النظام اللي فات صح ولا ولا في تغيير لا هم هم بس في كل تغييرات.
كل مساعدين اللي الو- جيب لي جيب بحري واللي بحري كل مساعدين الوزير الموجودين الان هم رؤوس النظام البائد ايه اللي حصل في الوزاره ثقافته اتغيرت هو ساعتك بيقول عليا انا ركبت الموجه ما ركبتهاش انا بتاع قران وسنه طول عمري وهو بتاع تنكيل ومخالفه قوانين وشغال يعني معلش بقى بالدراع طول عمره ثقافته كده وانا ثقافتي كده انا عايز عايز سياده قانون تمشي هم هيرفضوا الكلام ده هو لسه مستمر حاجه بقى بتحزنني جدا الاقي يعني عفوا بس قبل اللي بيحزنك يعني بعد الثورة وبعد التغييرات اللي تمت ومع رئيس جديد وحكومة جديدة إلى آخره الأفكار هي هي يا سيدنا والسياسة هي هم هي.
قعدوا حضرتك محمد مرسي قالوا شهرين طب ما رئيس اه سعادتك هم كانوا قاعدين يستنوا بيعدوا له ايام هيسقط امتى اه بيعد طبعا الداخليه ما حصلش فيها تغيير الجيش اتغير عن الداخليه والله قاعدين يعدوا للسيد الرئيس بداوا اخيرا بعد ال... بعد ال... يعني بعض القرارات الثقيله اللي السيد الرئيس خدها بداوا ي- خلاص يخضعوا شويه اما هم كانوا قاعدين يعدوا ايام هيقع امتى دي ثقافتهم لان شغله كله غلط وحياته غلط وماله غلط وارضه غلط و... وعماراته غلط حتى برضه لسه مراتي النهارده بتقول لي ما تبقاش تقعد بقى تقول السيارات والفلوس ماشي هقول السيارات واقول الفلوس واحد بيقبض في الشهر مليون جنيه ايه ايه اللي جد عليه عايز يغير ليه خليني طب مثلاً.
هقول لك يلا.
هقول لك هنقول ان انت بتنتقد دلوقتي آه، السياسه الداخليه طيب.
والقائمين على امر الوزاره طب محمد بيه دلوقتي طب ما هيتقال لك ان وزير الداخليه قايم بنشاط كبير دلوقتي في مساله المرور في مساله ال- محاربه ال- البلطجه الى اخره طب انتوا ما هو الراجل فيه خير انتوا بتعرضوه ليه ما رحتوش قعدت- قعدتوا معاه ليه والله ال- ال- الخير ده يعني هو مش عايز يقعد معانا طب ماشي احنا نحاول- احنا احنا نحاول مرة بعتنا تانية.
بعتنا مره نحاول هو لسه طيب.
جديد فنحاول بعتنا مره واثنين نحاول.
وثلاثه اه وعملنا آه، الوقفه اللي عملناها اه طب انا هتخيل مع حضرتك كده ان ممكن الوق... ال- الوقفه اللي احنا عملناها دي كانت يوم الثلاث اه بعديها نزل امبارح على ال- على الصفحه الرسميه بتاعه ال- وزاره الداخليه الموضوع بتاع آه، بحيره المنزله و- آه.
والصور والحاجات دي هما بيفهموا سياده الرئيس ان آه، يعني لحيه ايه بقى ده احنا بنعمل شغل اهوت وبتاع ده الانفلات الامني ده اصلا مين السبب كان فيه مم.
ما تيجي بقى حضرتك نرجع ورا شويه كده مين اللي عمل الانفلات الامني طب آه، هو النهارده الداخليه آه، ابتدت تنزل وتشيل بقى عجالين ومش عارف ايه وبتاع آه، الظباط يعني ك- في ظباط جت جديد او ادوهم مثلا الفتره فاتت دي حاجات يعني تدريب قوي وكده.
شويه مم.
ما فيش اي حاجه هو هو نفس الظباط ونفس العربيات ونفس الامكانيات ونفس كل حاجه طبيعه العمل كان- كان في عارفين كلنا كمصريين ان كان في ايادي بتوقف آه، الشغل الامن فهم السبب في ال- في الايه ال- الايادي دي السبب في الانفلات الامن والنهارده لما في سياسه اتغيرت فالمفروض ان هو ابتدى يرجع يشتغل تاني فهو ممكن يكون اصلا منزل آه، حوار زي اللي هو بتاع ال- الفيديوهات اللي نازله على الصفحه دي ان هو هو اتباع آه، على احنا التلفزيون المصري وفي كل بالظبط انا انا قصدي اقول ايه شغال على بقى العمل.
انها آه.
نازله ما طردين.
عشان يقول لك يعني الضباط الملتحين دي آه، مش وقته بقى يعني آه، وتخيل بقى حضرتك ان كل الكومنتات امبارح وحضرتك تقدر تراجع اللي انا بقوله دوت على الصفحه اول ما نزلت ال- الفيديوهات دي بال 3000 وبال 2000 comment آه، اساند الضباط الملتحيين في كل الناس ادخل على الصفحه امبارح نعم، نعم.
وشوف الكلام دوت موجود ما حدش بيقول له يعني جزا الله خير انا اول واحد قلت جزاكم الله خير وربنا يا رب يعينكم على العمل دوت ويا رب ت- يعني تبقى الناس بت- فعلا بتحتسبه لله وربنا يا رب يجرم عليه خير انما اول تغيير في وزاره الداخليه هي اللحيه عشان تبقى حضرتك عارف آه، هت هتغير الفكر اللي هو ايه بتاع العسكري انا مش عسكري انا مش بتاع تع- بتاع تعليمات دي اللحيه هتغير الفكر ال- اللي هو بتاع العسكري هتغير المفهوم بتاع السياسه اللي هو بيقصي آه، اي حد ملتحي من ان هو يدخل آه، الن- آه، السنه دي آه.
اول سنه حضرتك يتعمل قرار من سيد آه، اللي هو احمد جاد, أحمد جاد منصور في وز- آه، مدير كليه الشرطه آه.
يعمل اقرار يمضي الطالب ووالده على انه ما ي- ما يعفيش لحيته فين الكلام ده السنه دي ده اول سنه يتعمل في كليه الشرطه لا، في كراسه مكتوب.
ايوه في كراسه الشروط اللي معاكم.
بتتعمل موجوده لا ده ده, ده ترجع لا الاقرار اللي احنا الاقرار اللي انت الاقرار ده بتقوله موجود في الكراسات حضرتك ممكن لا نقوله لا لا الجديد ان نجيب انا حد من اللي مضى عليه وي- آه، طالب ويقره يا ريت تقول. يا آه.
ريت، يا ريت.
دي دي سهله اه ده حضرتك يدل على ايه ان اصلا ما كانش في ده ما حاجه كانش قبل تمنع كده.
ده لسه اول س... اول مره السنه دي بعد لا، موضوع قول تاني لا الله يكرمك يا اه محمد قول لنا السنه دي الكلام ده مره اول ثانيه سنه يتعمل لان ده كلام خطير إقرار مع سياسه جديده آه، ورئيس مع- جديد المفروض بقى ده ده اللي احنا عمالين بنصرخ فيه يعني طول آه.
الفتره اللي فاتت مفروض على اساس العقيده المفروض ان إن السنه دي اتعمل اقرار بيفيد ايه الاقرار دوت ان الطالب كليه الشرطه يمضي عليه هو ووالده يقول ان انا مش هعفي ب- بعد كده لحيتي ده اول دليل على ايه على ان احنا على حق على ان مفيش آه، قوانين ولا لوائح دي, دي اول حاجه آه.
ثانيا انا بقى بخاطب كل ال- آه، الاخوه الكلام ده اللي- مؤكد يا محمد بيه الله اه ده يكرمك الكلام ده مؤكد واللي واضحك حضرتك بقى السيد آه، اللي هو آه، احمد آه، نبيل جاد آه، بيدرس ماده احمد جاد منصور بيدرس ماده حقوق الانسان في كليه الشرطه مم.
يعني انا بدرس ماده حقوق الانسان وبيفرق على سيس العقيده وبيفرق على سيس العقيده قول لي بقى حضرتك ده صنم العجوه اللي هم بي- محتاجين- لا، بي- محتاجين بيعبدوه ده ورق ونعرضه للمشاهدين الكلام ده لأن حضرتك إحنا ما ينفعش ده- ده حضرتك ده- الناس- ده- على فكرة موجودة ما احنا حضرتك.
ما- موجودين ماشي بس ب- ب- احنا عايزين نوضحه للناس هنجيبه تاني ساعات.
نقوله للناس يا نجيبه ريت ساعات.
يا ريت نجيبه ساعات لو هو تمام.
حتى ما اتعملش اقرار ده يقدروا يقضونا فيه اللي احنا بنتكلم فيه ده تمام.
فده دليل على ان مفيش عندهم اي حاجه تثبت ان في لائحه او نص قانون عشان كده بيمضيه ده حضرتك بقى مخالف لايه مخالف للدستور اه مخالف ال- الاقرار ده مخالف للدستور يعني المفروض لو واحد من الطلبه دول خد الاقرار ده وراح قضى آه، قضى سياده اللواء آه، ياخد عليه حكم لان انت بتعمل اقرار بت... عارف انت حضرتك زي ايه زي انا مثلا عندي آه، جايه ب... ب... ب... بتفق مع حضرتك ه- هشتري من حضرتك بيت فحضرتك في العقد قلت لي والله آه، بس حضرتك مش هتدخل من الباب الخلفي بتاع البيت انا جيت بعد كده بعد كده في العقد ببص لقيت ان انا حقي في العقد ان انا ادخل من الباب الخلفي اه حضرتك بتقول لي النهارده اصل انت كنت ماضي على اقرار م- الاقرار ده مخالف اصلا لنصوص الدستور و... و... و... وال- و... وللمواضيع القانونيه ايوه واخد بقى حضرتك وده بياخدنا تاني لحته ان هو الفكر آه، ابتدى بقى لسه لغايه دلوقتي ما اتغيرش غير ان هو بي ايه بقى بيقصي آه، ابناء المجتمع اللي هم الملتحين او كده بيفتنوا في دينه طيب انت النهارده بتفتنوا في دينه طيب تعالى ناخد اتصال من امريكا معانا الاستاذ ايهاب اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله الحقيقه والله انا لما شفت المنظر ده انا مش متابع الحلقه يعني ما لا تتصور حضرتك قد ايه سعادتي وانا بستحلف بالله الضباط اللي امامك دول الا يتبدلوا ولا يتغيروا لو كان على مش رقابهم هيحصل السيف مش شوف هيحصل حضرتك احنا في أمريكا.
اعلنوها اعلنوها صراحه مش هيحصل اطمئن يا استاذ ايهاب اطمئن لا، سعادتك مش هيحصل وده بفضل ربنا علينا في في ديترويت لو ت- تفتح الان في مسجد معاذ بن جبل ومسجد ديترويت هتلاقي الاذان بالميكروفون احنا وقفنا قدام القضاء الامريكي أل- الو ايوه آه، آه، ال- الشيء الثاني احنا في السجون شوف السجون اللي فيها المسلمين بالقانون استطعنا ان هم يصوموا في رمضان وندخل في الدعوه واكبر كميه بتدخل في السجون في الاسلام اصبحت في امريكا الان ليهم فطار وليهم سحور وصلاه التراويح والخمس صلوات بيطلعوا من الزنزانه واتحدى واحد يكذبني الان في المساجد في السجون الفدراليه مم.
يا اخي الكريم اسلم حوالي 70 امراه في في دنفر نساء ولبسوا النقاب واستطاعوا بالقانون يقفوا امام هؤلاء الناس وانتوا في دوله مسلمه والله والله لو في مصر انا لو كان على رقبتي السيف اقف مع هؤلاء الاشراف ولعنه الله على كل من يقف ضدهم وانا بحمل الدكتور مرسي امام هذا الشيء والله يا دكتور مرسي لن ينفعك كل اللي بتعمله اذا ما وقفت مع هؤلاء الاشراف لانه في مصر احنا اتصبحنا بسبب الاعلام الناس بيعايرونا بسبب الافلام وبيعايرونا بسبب الفتاه وهؤلاء الاشراف اذا ما وقف معاهم كل ضابط وكل عسكري سيبوا الشرطه كلكم انا اتمنى كل شرطه مصر وكل الجيش يترك الجيش والشرطه حتى تفضى في هذه القضيه انتم في قضيه والله اهم من كل شيء استحلفكم بالله واستحلف مصر اوعوا تسمعوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول و... بيقول في القران ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ما يجيش واحد احمق يقول لك هو يعني اللي يحيى كل شيء ايوه اللي يحيى كل شيء هو العري كل شيء في مصر ما يقدر واحد في مصر كله يتكلم على المراه المتبرجه ولا يقدر ينزل قانون يقول ان المراه ما تجيش بالبنطلون في ال- في ال- في الحته الفلانيه وهؤلاء يفرضون عليك اوعى تحلق اللحيه اياكم انا بستحلفك بالله انت وهو قفوا واستحلف بالله كل شرطي وكل ضابط وكل رجل في الجيش ان يقف مع هؤلاء الاشراف واسال الله سبحانه وتعالى عشان ما اطولش على الحلقه ان يوفقكم في الدنيا والاخره آمين.
النبي عليه السلام بيقول آه، إقامة سنة من أحيا سنتي عند فساد أمتي له أجر مئة شهيد لا يستخفنك الذين لا يوقنون هؤلاء جهلاء وهم اللي ضيعوا مصر وهم اللي سرقوا مصر أموال مصر كلها عندنا مصر مش مسروقة بتريليون كل آثار مصر مسروقة من جمال مبارك وهم عارفين الكلام ده كله تعالوا في نيويورك وكانوا بيقولوا ان المسلمين هم اللي سرقوها كل الاثار اتسرقت اموال مصر كلها اتسرقت ومع ذلك نجد الى يومنا هذا من يؤيد مبارك والعصابات ويقف امام الاسلاميين حسبنا الله ونعم الوكيل وجزاكم الله شكرا كل شكرا خير.
استاذ ايهاب طب ناخد اخر اتصال استاذ امام اهلا وسهلا
ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ملهم اهلا بحضرتك بنحييك على الحلقه الجميله دي يا ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك وبنحيي ساده الضباط اللي مع حضرتك منورين اتفضل وبقول لهم انا بحبكم في الله حبك الذي احببتنا واحنا فيه معاكم آه، لغايه ما تاخدوا الحق ان شاء الله ان شاء الله. يوم الجمعة إن شاء الله يا أستاذ إمام.
هنعتصم معاكم يوم الجمعة إن شاء الله.
نادي وانزل انا واولادي معاكم في الشارع الله يكرمك وبنقول للساده المسؤولين بتتكلموا عن احترام احكام القضاء وبتتكلموا عن حريه العقيده وحريه الفن وحريه الابداع عند اللحيه مفيش حريه ربنا كريم ان شاء الله واحنا معاكم لاخر لاخر نقطه في الدم ان شاء الله وننزل الله ان معاكم شاء الشارع لو الله نزلت ونتواصل معاكم وانزل وأ- واقدم انا نفسي واولادي فدا فدا السنه وفدا وفدا اللحيه شكرا لحضرتك شك- متشكرين يا أستاذ.
شكرا جزيلا لحضرتك الوقت بيجري بينا محتاجين اه اتفضل اتفضل يعني بقليل من الإنصاف يعني هو مجلس الشعب لما صدر حكم قضائي آه، خاص بيه خلال أقل من 24 ساعة كان مجلس الشعب ده بره نفذ الحكم القضائي وكأننا سبحان الله يعني آه، في فرنسا مثلا في أمريكا سبحان الله ولما السيد الرئيس أصدر قرار ورجعه صدر حكم تاني من المحكمة الدستورية سبحان الله برضو في أقل من 24 ساعة واتنفذ يعني سبحان الله يعني قرار رئيس الجمهورية قرار رئيس الجمهورية وحكم قضائي وبيتلغي و- وبيتنفذ بسرعة يعني جنونية دلوقتي احنا معانا احكام قضائية من شهر خمسة طيب لحد دلوقتي مين المسؤول عن عدم التنفيذ ده السؤال بقى اللي احنا عايزين نعرفه في دولة القانون اللي بالمفروض بيطبقها وزارة الداخلية ووزارة العدل يعني وزارة الداخلية سلطة تنفيذية بتطبق القانون ما تطبقه على نفسها يعني زي ما منعوا اعضاء مجلس الشعب من الدخول وقالوا احنا بنطبق قانون خلاص طبقوا القانون بقى يا وزارة الداخلية تمام آه، امين شرطه عماد في النهايه ماذا تقول والله هو رسالتين انا الرساله الاولى ب- يعني بوجهها ل- لكل اخواننا واللي بينصرونا في هذه القضيه وبنقول احنا بنستنصركم فعليكم نصرنا. آه، القضيه بتمس العقيده وبتمس الدين بتمس سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا بنستنصركم ويوم الجمعه ان شاء الله احنا عندنا وقفه احتجاجيه زي ما نوه عنها سياده العقيد احمد شوقي والرساله الثانيه طبعا ب- ب- بقولها وبوجهها لكل من يقف حائل امام هذه الشعيره كل من يقف حائل امام هذه الشعيره في وزاره الداخليه ب- بوجه له رساله بقول له لا يغرنك حلم الله فلو تعلم ما كنا ندعو على من كان يقف حائلا امام هذه الشعيره في رمضان فالله المستعان ان شاء الله سياده العقيد في النهايه ماذا تقول آه، طبعا اوجه رساله آه، للاب الفاضل والاخ الحبيب سياده الرئيس محمد بن مرسي حفظه الله اقول له قال تعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يض... ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فادعو سعادتك لتحكيم شرع الله فينا اولا ثم لتحكيم القانون فينا بعد ذلك فنحن معنا أحكام قضائية وليس في إحراج لسعادتك لا من قريب ولا من بعيد إيه، تعليمات للسيد وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء السيد تعقيبا على كلام أخونا محمد آه، الخولي السيد المستشار- المستشار رجاء عطية بيتكلم مع المذيعة في قناة آه، صدى البلد بيعلق على تنفيذ أحكام القضاء في حل مجلس الشعب قال لابد احترام أحكام القضاء فقامت قالت له ده ابو الظباط المرتاحين قال لها دول جم مع الهيصه كده دول جم مع الهيصه قال تعالى تلك اذا قسمه ضيزه فاحنا بنقول في حريه في كل شيء دلوقتي احنا معانا احكام قضائيه ليس في احراج لسعادتك وحتى والله لو ما كانش في احكام قضائيه في حكم الله سبحانه وتعالى والا هيكون بعد كده حكم الايه حكم الطاغوت قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا في من رفع صوته فوق صوت رسول الله فما قولك سيادة الرئيس فما قولك سيادة الوزير فما قولكم أيها الجمهور فما قولكم أيها العالم في من رفع شريعة ضالة فوق شريعة محمد صلى صلى الله عليه وسلم ومن رفع قولا أو ذوقا أو سياسة أو أي شيء فوق سياسة وذوق وشريعة محمد بن عبد الله ما هو إلا حكم الطاغوت إما حكم الله وإما حكم الطاغوت آه، أتفق وإن شاء الله طبعا سعادتك برضو قبل ما أنسى أوجه إحنا عايزين يا إخواننا نحدد موقف الأحزاب الإس- الأحزاب السياسية كلها عايزين تحديد واضح الأحزاب السياسية الدينية الليبرالية العلمانية أخباركم إيه معانا عايزين تحديد واضح وصريح وان شاء الله احنا يوم الجمعه القادمه هنصلي الجمعه في مسجد عمر مكرم وهننطلق بمسيره من مسجد عمر مكرم لشارع محمد محمود الى قصر عابدين وندعو الشعب المصري المحب لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم واعذارا له وتبرئه وبرئ نفسك اخي من حكم الطواغيت وانطلق معنا ان شاء الله نصرة لدينك وليس نصرة لنا فكلنا جميل.
في مركب واحد ان شاء الله آه، سياده الوكيل محمد في النهايه ماذا تقول؟
بأكد برضو على موضوع آه، الأزهر المفروض إن هو يطلع آه، أي بيان أو كده إن هو ي... مؤيد لينا ولا مش مؤيد لينا آه، حزب الحرية والعدالة حزب النور حزب آه، الأحزاب الليبرالية والعلمانية من باب الحريات زي ما هم بيدعوا الائتلافات الثورية بن- بندعوهم كلهم آه، في صفحات كتير على النت آه، ده آه، دلوقتي م- متضامنة مع موقفنا عايزين آه، من من الأحزاب السياسية الدينية أو سواء العلمانية والليبرالية تطلع إيه آه، تطلع بيان يقول فيهم مو- موقفه م- متضامن معانا ولا غير متضامن معانا مشايخنا الأجلاء يعني لو لو يتضامنوا برضو مع القضية ال- ال- اليومين الجايين دول بالذات آه، يبقى جزاهم الله خير آه، حزب ال- الاحزاب طبعا ال- ال- احنا عارفين حزب الحريه والعداله وحزب النور وحزب التنميه والح- وحزب الاصاله وحزب الفضيله بنرجوهم طلعوا لنا بيان بيان على على صفحات النت او بيان في التلفزيون آه، يقول لنا ايه موقفكم من الضباط الملتحين مؤيدين ولا ولا غير مؤيدين وبالذات ان احنا رافعين رايه رايه الرسول عليه الصلاه والسلام ان احنا معانا احكام قضائيه فاحنا دلوقتي اهل حق واحنا بنستنصركم المفروض ان حضراتكم تقفوا معانا ب- ب- بوجه برضو رساله للسيد الوزير آه، اتقي الله فينا ونفذ لنا احكام القضاء طالما احنا ما خالفناش و- وباذن الله ستجد من من هؤلاء الضباط يعني آه، اللي هم بيعملوا ذات كفء ان شاء الله يعني.
باذن الله رب العالمين انا بشكركم شكرا جزيلا انتم نورتونا ورسالتكم وصلت رسالة بس كده بعد إذنك طب سريعا بس الله يبارك في حضرتك آه، رسالة بس آه، لإخواني الضباط الملتحين آية كده قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين آه، وللسيد وزير الداخلية بقول له اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وعند الله تجتمع الخصوم وان شاء الله في قنطره وفي مظالم وان شاء الله ترد وعلى الله توكلنا يعني باذن ان شاء الله باذن الله رب العالمين ربنا هينصركم ان شاء الله واحنا معاكم وربنا يكرمكم ورسالتكم وصلت واعتقد ان شاء رب العالمين هنسمع آه، خبر جميل ان شاء رب العالمين وهنسمع الخير القريب باذن الله رب العالمين من سياده اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه وان شاء رب العالمين آه، رسالتكم تصل الى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه ونسمع كل خير قريبا باذن الله رب العالمين وتنتهي قصه الضباط الملتحين باذن الله رب العالمين ويعودوا الى عملهم مره اخرى بكل جد وبكل اجتهاد وبكل تفاني في العمل ان شاء رب العالمين. في النهايه مشاهدينا الكرام اتوجب بخالص الشكر والتقدير لسياده العقيد احمد شوقي شكرا جزيلا لحضرتك.
يحفظك يا أخي الحبيب.
شكر لسياده النقيب محمد جابر شكرا جزيلا لحضرتك. شكر لسياده الملازم اول عماد الخولي شكرا جزيلا لحضرتك. شكر لسياده امين الشرطه عماد كرم شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه انتظرونا غدا في حلقه مهمه جدا وسوريا وبورما واحوال المسلمين في الخارج اين نحن واين آه، اين المسلمون من قضايا المسلمين في الخارج غدا باذن الله رب العالمين في الثامنه مساء مشاهدينا الكرام التحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه احبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نصح النبي لصحبه أن يرتعوا